بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا ما زلنا في انجيل لوقا اصحاح ست وصلنا لغاية عدد سبعة وثلاثين صح كده المرة اللي فاتت انتهينا بالآية بتاعت كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم أرجعها معاكم عشان الواحد يقول أنه ابن ربنا الكلام سهل لكن لازم يثبت الكلام بالسلوك ومن أظهر صفات الله الرحمة فلو الإنسان مش رحيم يبقى ما يستاهلش يتسمى ابن ربنا والرحمة ليها أشكال كتيرة قوي وتبدأ بالرحمة على المساكين أو المتألمين بأي شكل المرضى وتنتهي بالرحمة على كل إنسان فعشان كده ده يدخلنا على ولا تدينوا لكي فلا تدانوا لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم اغفروا يغفر لكم ناخد وقتنا في الآية دي لا تدينوا فلا تدانوا لا تقضوا على أحد تقضوا بمعنى القضاء يعني ما تبقاش قاضي لحد لا تقاضي إنسان يعني ما تحكمش عليه ما تقفش موقف القاضي منه عشان ما حدش يقضيك أو ربنا هو اللي يبقى لك قاضي أظن مرة اتفقنا على قاعدة خليك محامي للناس ما تبقاش قاضي عشان ربنا يبقى محامي عنك ما يبقاش قاضي عليك فالإنسان سهل يحامي على الناس بدل ما ياخد موقف القضاء لا تدينوا فلا تدانوا الغريبة أن قديسين الكنيسة بالذات الكنائس الكنيسة القبطية من أكثر الخطايا اللي تكلموا عنها وعن خطورتها خطية الإدانة وأغلب الناس بتحط الإدانة ضمن الهفوات يعني بيعتبروها خطية بسيطة إنما القديسين كلهم أكدوا أن الخطية دي خطية كبيرة مش خطية بسيطة وإنها مضرة جدا واحد زي أنبا أنطونيوس قال اللي يعيب فخوه تصير صلاته مكروهة من الله شوفوا الكلام حاجة تخوف اللي يعيب فخوه يجي يصلي ربنا يقول له مش عاوز أسمع وواحد تاني من القديسين يقول اللي بيدين أخوه كمان يهدم صوره يعني إيه كل واحد فينا بيعمل صور كده من الشياطين ومن التجارب ومن الشكوك ومن صور روحي مناعة يعني نوع من المناعة اللي بيدين أخوه بيشيل المناعة دي خالص بيهد الصور بإيده فيبقى فريسة سهلة للهموم وللشياطين وللخطايا وأكثر من قديس قالوا اللي بيدين أخوه زي اللي عنده ميت في بيته ورايح يبكي على ميت غيره يعني منظره مش طبيعي يعني ليه خطية الأدانة الإدانة خطية وحشة خطية الإدانة من أسوأ الخطايا لأنها أولا تطاول على الله نفسه في روميا معلمنا بولس يقول من أنت يا من تدين عبد غيرك فيها تطاول أنت بتتطاول على الله نفسه بتاخد مكان ربنا نفسه ربنا هو الديان طب أنت لما تقعد مكانه وتحاسب الناس يبقى أنت بتاخد مكان ربنا ودي طبعا خطية صعبة كمان خطية الإدانة خطية صعبة لأن وراها خطيتين كبار قوي مدخل الإدانة دايما أو أمهات الإدانة خطيتين كبار خطية الكبرياء وخطية عدم المحبة دول الأب والأم بتوع الإدانة لأن اللي بيحب الناس ما بيدنش الناس والمتواضع ما يقعش في الإدانة إنما الواحد يدين الناس لما يكون متكبر ولما يكون مش بيحب اللي بيتكلم عنه سهل أو يتكلم عنه والخطيتين دول أصعب من بعض ويودوا جهنم الكبرياء وعدم المحبة دي أصعب الخطايا دي توقع في كل أنواع الخطايا فالإدانة محمولة على الاتنين دول على كبرياء وعلى عدم محبة كمان خطية الإدانة خطية صعبة لأنه قالوا القديسين إنها تفقد الإنسان النعمة لما الواحد يتكلم عن حد تفارقه النعمة على طول تطفي الروح أول ما تتكلم على حد أو تدين حد على طول النعمة تسيبك برضو خطية الإدانة خطية صعبة لأنها ممكن توصل إلى أذية الناس الشيطان يستخدم الكلمة اللي طلعت ويبتدي يبني عليها ويبالغ فيها ويروجها ويمشيها وتلاقي انت قلت كلمة صغيرة على شخص ضيعت سمعة بني آدم خالص كل ده ابتدى ايه بخطية إدانة كمان قالوا الآباء خطورة الإدانة ان اللي بيدين الناس الله يتركه يقع في نفس الخطية اللي دان عليها الناس حاجة تخوف يعني لو قلت على واحد حرامي مش بعيد في يوم من الأيام ربنا يرفع إيده عنك لغاية ما تقع في خطية السرقة تقول مش ممكن مش ممكن أنا أسرق لا ليه مش ممكن مش بني آدم ده لولا نعمة ربنا ساتر علينا كان كل الخطايا كنا هنعملها فأنت مجرد جبت سيرة إنسان في خطية تلاقي ربنا سمح لك تقع في نفس الخطية عشان تعرف إن محدش كبير على الغلط دي حاجة تخوف قالوا كمان ان الإدان خط... الإدانة خطية وحشة لأنه أحيانا يدين الإنسان الناس على أخطائه هو الداخلية اللي بيسموها الإسقاط يعني إيه العين الشريرة اللي تلقط عيب اللي قصادك ساعات تكون أنت خاطي في الموضوع ده شايف كل الناس بتعمله بدل ما تتهم نفسك وتشوف الخطية اللي جواك أسقطتها على الآخرين قالوا كمان أن خطية الإدانة تلهي الإنسان عن توبته طالما أنت مشغول بخطايا الناس يبقى مش هتشوف خطاياك اللي طول النهار بيتكلم عن الناس وأخطائهم مش هياخد باله من أخطائه هو الشخصي وبالتالي مش هيتوب وبالتالي هيضيع إذا خطية الإدانة خطية خوف محدش يستهين بيها فيها تطاول على الله وراها كبرياء وراها عدم محبة فيها ترك من نعمة ربنا للإنسان اللي بيدين أخوه فيها فرصة أن الإنسان يقع في الخطية اللي بيتكلم عليها فيها نوع من الإسقاط حاجات كثيرة لا تدينوا فلا تدانوا وهنا في قصة مشهورة أغلبكم عارفها قصة الراهب البسيط اللي دخل الدير وما كانش يحفظ آيات كتير وما كانش يعني مجتهد وبعدين جت ساعة نياحته بعد مشاخ والرهبان كعادتهم يتلموا حوالين الراهب المنتقل يسمعوا كلمة كده أو يحضروا لحظة خروجه من الجسد عشان يتعزوا وينتظروا الساعة دي لقوا وشه اه اتشد قوي وانزعج جدا وهو بشبه غيبوبة وبعد شوية لقوا وشه انفرج وبقى عليه ابتسامة جميلة وفاق شوية قالوا له يا ابونا قول لنا ايه اللي بيحصل قال لهم يا اولادي شفت رؤية قبل الانتقال بساعات الشياطين جايين بيقولوا الراجل ده بتاعنا الراجل ده طول حياته متهاون وبيتدلع ومش بيسهر زي الرهبان ومش بيصوم جد ومش مش واخدها جد فده بتاعنا ده فخاف جدا لما سمع الشياطين بتقول كده وفي الرؤيا صرخ لربنا وقال له يا رب احنا ما اتفقناش على كده فظهر المسيح له المجد والراهب البسيط ده قال له يا رب مش انا متفق معاك من ساعة ما دخلت الدير على آية واحدة قلت لك انت قلت لا تدينوا فلا تدانوا انا عشت حياتي من ساعة ما دخلت الدير ما دنتش حد دلوقتي عليك انت الدور يا رب لا تديني لاني ما دنتش حد فالمسيح قال له حاضر مفيش دينون عليك واتبخرت الشياطين يعني اللي يقدر يوصل انه يترفع ويتعفف عن دينونة الناس كلها فعلا ملوش دينونة طب ما احنا كلنا نفسنا ما يبقى لناش دينونة ما هو اصله كمان مش سهل انك انت ما تدينش الناس كلها اصل الادانة درجات في ادانة باللسان دي اوضح واحد انما كمان في ادانة بالفكر وفي ادانة بالنظر يعني الواحد مجرد شايف أخطاء الناس وبيحوشها في دماغه ما دي خطية إدانه أو حشهم طبعا باللسان لكن الواحد لازم يجاهد أنه يتعفف عن الكلام عن الناس مهما كانوا ومهما عملوا حرصا على أنه ما يقفش قدام ربنا يدان ويسأل عشان كده قلنا أن عدم الإدانة مرتبط بالرحمة ليه ربنا يسوع في الآية اللي قبلها بيقول كونوا رحماء زي ما أبوكم رحيم ولا تدينوا لأن الإدانة قسوة من الإنسان لما أنت بتدين أخوك دي قسوة منك أنت عارف إيه الظروف اللي خليته يعمل كده أنت عارف لو أنت مكانه في الظروف كنت عملت إيه أنت عارف حروب الشياطين اللي عليه شكلها إيه ما يمكن ربنا سايبه يتحارب حروب ما حدش فينا يستحملها في حاجات كتيرة قوي الواحد يستعجل ويحكم والكتاب بيقول لا تحكموا حسب الظاهر احكموا حكما عادلا تحكمش من بر ساعات الواحد يشوف انسان يعني بنت مثلا مش لابسه كويس تلاقي كل الناس انهالت بالتعليقات طيب بالرحمه صحيح ده شيء محزن انما يا ترى عارفين ظروف تربيتها يا رب يا ترى عارفين بيتها شكله ايه طب هي خدت اللي احنا خدناه من علم ومن تربيه في الكنيسه خلينا رحماء خلينا رحماء الافضل نوجهها ان جت فرصه لكن بدل ما نعتبرها انسانه شريره وخاطئه ومنحرفه وهي تكون انسانه ما خدتش فرصتها لسه وما عرفتش ربنا لسه اللي كان يشوف زكا في عيشته قبل ربنا يسوع ما يقابله كان يقول ده ليه جهنم حتف انما اللي يعرف بقيه حياه زكا يكتشف انه بقى اسقف قديس في اخر حياته وكل اللي حكموا عليه ان ده انسان حرامي وبخيل ويستاهل جهنم حتف كل دول طلع حكمهم غلط وطلع الراجل له مكان في السماء وقديس لا تدينوا فلا تدانوا من أكثر الخطايا المنتشرة النهاردة الإدانة عشان بنتكلم كتير حتى جوه الكنيسة من الخطايا المنتشرة داخل الكنائس خطية الإدانة يعني المفروض دي بتاعت الدنيا إنما للأسف الشيطان لما يلاقي نفسه ما يقدرش ينشر الخطايا الكبيرة جوه الكنايس زي السرقة وزي والناس بتتجمل يقوم يزحلقنا في خطية وحشة تاني واحنا مش واخدين بالنا كله يتكلم على بعض طب ما دي خطية وحشة أوي لا تقل بشاعة عن خطايا كتيرة أوي في الدنيا لا تدينوا فلا تدانوا الواحد ما يدينش الناس ازاي في تداريب كتيرة تساعد الواحد ما يقعش في الإدانة أول تدريب أن الواحد يطلب من ربنا يديله العين البسيطة ربنا يسوع المسيح له المجد قال لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا طب قول له يا رب اديني عين بسيطة اديني عين ما تشوفش الغلط اديني عين كلها محبة للناس ترحم يبقى أول تدريب إن الواحد يزن في صلاته لو بيعاني من الإدانة يا رب حررني من خطية الإدانة لأن حتى لو الواحد ضبط شفتيه ضبط الفكر والعين أصعب محتاج نعمة من ربنا محتاج قوة من فوق ما تقدرش عليها لوحدك دي ضبط الفكر والعين أصعب أحيانا من ضبط اللسان كل ده عاوز معونة إلهية يبقى محتاجة صلاة تدريب كمان ان الواحد يفكر نفسه بالايات اللي بتتكلم على الادانه زي دي كل مره تيجي الادانه في دماغك تقول بس هقع في نفس الغلطه تقوم تخاف او تفتكر المعنى بتاع ان انا هقعد مكان ربنا وحاسب الناس يا خطيتي يبقى الواحد خايف منها بمعنى الايات اللي بتتكلم عن الادانه ودي كتيره زي اللي في إنجيل معلمنا متى لما قال وهتيجي هنا في لقا ستة بعد شوية يا مرائي أخرج أولا الخشبة التي في عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخوك مش تشوف مصيبتك الأول تدريب ثالث خلصنا من الإدانة حساب النفس المستمر اللي بيحاسب نفسه كتير شايف خطاياه واللي شايف خطاياه ما بيشوفش خطايا الناس اللي بيشوفوا خطايا الناس معناها مش شايفين أخطائهم اللي مشغول بخطاياه وتنقية نفسه هيشوف خطايا الناس ليه خليه يفهمه برضو إذا كنا قلنا أن خطية الإدانة وليدة الكبرياء وعدم المحبة يبقى الشاطر اللي يتعلم التواضع والمحبة لو تعلمت التواضع والمحبة مش هتقع في الإدانة التواضع يخليك آخر الكل فحتى لو الإنسان اللي قصادك بيغلط ما بتشوفش غلطته معتبره كويس ولو عندك محبة كل اللي يغلط تدافع عنه لأن شوفوا الآية تقول المحبة لا تظن السوء يعني الناس كلها تقول عليه ظن سيء وانت تترفع وتدافع وتأكدوا لما ربنا يلاقيكم ويلاقينا كلنا بندافع عن بعض بمحبة يقوم هو يدافع عننا كلنا يقول بدل عرفوا طريق المحبة وعرفوا يدافعوا عن بعض أنا هدافع عنهم قدام العدل الإلهي إنما لما يلاقينا بنحاسب بعض وبنقاضي بعض يقول لهم طب تعالوا أنا القاضي أنا الديان من تداريب الإدانة كمان تلمس الأعذار اللي بيتلمس الأعذار للناس بيترفع ويتعفف عن الإدانة دايما الواحد يقول مين عارف وراء هذا الخطأ ظروف لكن ما حدش يقول ان الغلط صح بحجة انه بيغمض عينه عن الإدانة في آية تقول ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا مش معنى ان الواحد بيجاهد عشان ما يدينش الناس انه يقلب الموازين لا إنما زي ما قال القديس أغسطينوس المسيح له المجد دان الخطية ولم يدين الإنسان لما جابوا له المرأة التي أمسكت في ذات الفعل هو دان الخطية هو ضمنيا معترف أنها تستحق الإعدام لأنها وقع في الزنا إنما لم يدين الإنسان نفسه لكن دان الخطية يعني التمييز مش خطيه كونك تميز بين الصح والغلط مش خطية دي تبان في ايه لما تحكم على ابنك وتحكم على ابن حد تاني مالكش علاقة بيه تلاقي لما تحكم على ابنك تقول انه غلطان في بالك انما بتفكر تصلحه ولو حد قال عليه غلطان لازم تدافع عنه مع انك اكتر واحد عارف انه غلطان انما لو جه كلام عن حد مش مرتبط بيك مش هتدافع ويمكن تتزحلق وتتكلم كمان طب ايه الفرق طب ما ده غلطان وده غلطان لا هنا الحب خلاك تاخد شكل الدفاع وتلمس الاعذار انما هناك مفيش حب كفايه اللي يعرف يغلب خطية الإدانة يعفي نفسه من دينونة كبيرة واحنا نفسنا نقف قدام ربنا بدون دينونة يعني نقف كده ربنا يقول عدوا أكتر باب يدخل الناس على السماء باب الرحمة ومن الرحمة ألا ندين الناس ألا نحكم على الناس لا تدينوا فلا تدانوا لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم وهنا ربنا يسوع ادانا مثل في مرة عن العبد المديون لسيده بمبلغ كبير ولما جابوا سيده يحاسبه قعد يعيط وقال له انا ما اقدرش ادفع فسيده لانه رحيم قال له خلاص مش شو خلاص مش مهم طلع العبد ده مسك في اخوه كان مديون برقم صغير جدا قال له ارحمني قال له ابدا وخده على الحبس عشان يطلع اللي عليه راحوا العبيد اشتكوا لسيده قام جابه قال له انا مش سامحتك في كتير انت ما قدرتش تسامح اخوك في دي طب تعال ادخل الحبس لغايه ما تدفع بقى عشان كده يكمل الكلام ويقول اغفروا يغفر لكم دايما احنا في قضية الغفران نقول ان بابها التوبة صحيح التوبة هي اللي تجيب الغفران سر التوبة والاعتراف والتوبة معناها ندم على الخطية وطلب معونة وعزم على حياة مقدسة وجهاد ضد الخطية وهروب من الخطية واعتراف أمام الكنيسة ورجوع لحضن الكنيسة كل ده اسمه توبة إنما خلي بالكم النقطة تاني إن لم تثمر التوبة مغفرة للناس يبقى برضو الغفران مش هتخطر اغفروا يغفر لكم وكأن في شرط تاني للغفران مش بس انك تتوب عن خطيتك ده في شرط اساسي انك تسامح اخوك لما تسامحه ربنا يسامحك لكن انت مش مسامحه وعاوز ربنا يسامحك يقول لك لا الغريب ان احنا كلنا بنقول الكلام ده يوميا وقليل ما نعمله يوميا نقولها في أبان الذي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا يعني دي بالذات بنفكر نفسنا بيها يوميا وللأسف قليل اللي بياخدوا بالهم ويلتزموا طب انت بتقول له يا رب سامحني زي ما بسامح اخوك لو طلعت مش قد الكلام عاوز ايه من ربنا يسامحك ولا ما يسامحكش ما الواحد لازم يبقى قد كلامه على الأقل عشان كده في ناس من نقاوة قلبهم لما يجوا يقولوا أبانا الذي يقف عند الآية دي ويفكروا هو أنا مش مسامح حد قبل ما اتفق مع ربنا ده اتفاق هقول له سامحني زي ما بسامح لو أنا مش مسامح هيقول لي أنت اللي قلت أنت اللي شرطت أنت اللي حطيت الاتفاق اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم اغفروا يغفر لكم أعطوا تعطوا تلاحظوا الآية دي كلها إيه شطرات صغيرة شرط علينا وش... ونتيجة على ربنا لا تدينوا فلا تدانوا اغفروا يغفر لكم أعطوا تعطوا لا تقضوا على أحد لا يقضى عليكم معنى كده ان انا وانت اللي بنحدد المسار واحنا المسؤولين عن النتائج باعمالنا بسلوكنا لو عرفنا نحب الناس هن ربنا هيدخلنا السماء لو هربنا من دينونة الناس بنهرب احنا كمان من دينونة ربنا لو اتعلمنا ندي هناخد اعطوا تعطوا شوفوا آية كلمتين إنما تبقى شعار للحياة كلها في ناس تعطي بجنون وبلا حساب بلا تفكير دول بياخدوا ايه كمان بدون حساب طبعا الذين يزرعون بالبركات بالبركات يحصدون وفي ناس تدي بالقطار يزرع بالشح طبعا هياخد بالشح برضه في واحد يدي عمره ويدي قلبه ويدي فلوسه ويدي وقته ويدي كل حاجة من غير ما يحسب يا بخته ما هو كمان بياخد بدون حساب اما خدش هنا كتير هياخد في السماء اكيد كتير قوي اعطوا تعطوا تعطوا مش بالضرورة على الارض على الارض وفي السماء واحيانا الارض ما تديش كتير انما السماء تحوش طب وماله كله حلو اللي عنده ايمان يدي بلا حساب للأسف أن احنا كمسيحيين متشبثين بوصية العهد القديم العشور فقط وبنعتبرها كمال العطاء ده هي بداية العطاء ده دي السلمة الأولانية لكن لو فضلنا عند العشور نبقى يهود صحيح لو فضلنا عند العشور ما نبقاش مسيحيين المسيحيين مطلوب منهم شوفوا قال للشاب الغني ايه قال له اذهب بيع كل املاكك وتعالى واتبعني هذه المسيحيه يعني اليهوديه السلمه الاولى اللي كلنا واقفين عندها بس هنفضل يهود ولا ايه هم النعمه اللي خدناها دي كلها عشان نفضل باصين على المثاليه مش هنوصل يمكن في يوم وليله مش كلنا هنقدر ندفع كل حاجه انما عاوزين نكبر في الاتجاه ده لكن النهارده الواحد يقعد يخصم من العشور ويفاصل في العشور ويجي على ربنا شوية في الحساب و... ويزوغ أحيانا من العشور أنت الخسران أنت بتحرم نفسك من بركات ومن أفراح ومن نعم وفي نفس الوقت بتخلي ربنا يعاملك كده ليه لأن ربنا اتفق على اتفاق وحط شرط بطريقتك هعاملك ده يعني رحمة منه انه يعمل كده يقول لك شوف انت عاوزني عاملك ازاي انت اللي تحدد تقول له يا رب انا عاوز رحمة بلا حدود خلاص ما عنديش مانع ارحم الناس بلا حدود مهما غلطوا تقول له لا يا رب مهما غلطوا ازاي لا نرجع في الاتفاق يقول لك نرجع في الاتفاق عاوزها قد ايه حط انت الرينج اللي انت عاوزه وانا عاملك على اساسه عشان كده الواحد هو اللي بيحدد مساره اعطوا تعطوا لو عندنا ايمان صدقوني بالايه دي حاجات كتيره تتغير في حياتنا بدل ما عايشين لنفسنا ونكنز لنفسنا ونخاف ندي هندي بطريقه غير خالص ما بندي او اقولها بطريقه تانية ربنا يدينا كلنا ندخل السماء هنندم على كل دقيقه وصحه وفلوس ما اديناهاش للناس هنقول خسارة الحاجة اللي ركناها دي خسارة الوقت اللي خدناه لنفسنا لو عرفنا قيمة العطاء كاستثمار أبدي الواحد هيدي بلا حدود بس محتاجة إيمان محتاجة إيمان أعطوا تعطوا آية صغيرة ما تنسوهاش أبدا كل ما يجي لك واحد يطلب طلب قبل ما تجاوبه افتكر الكلمة دي ادي عشان تاخد ادي القي خبزك على وجه المياه تجد بعد ايام كثيرة ما يمكن انت بتعمل خير النهاردة ولادك يحتاجوا بكرة هيلاقي مية واحد يعمل لهم خير مية واحد يعمل لهم خير يحكوا موقف عن واحد كان بيركب قطر وبعدين لقى شاب صغير قاعد حزين فقرب منه وقال له مالك يا ابني قال له معيش تذكرة معيش فلوس اركب تذكرة ارجع بلدي فالراجل ده افتكر انه هو زمان شاب صغير وقف الموقف ده وكان واقف محتاج جه راجل طيب وقال له مالك يا ابني قال له معيش تذكرة خده من ايده دفع له التذكرة فالراجل اول ما افتكر القصة خد الراجل الولد من ايده ودفع له التذكرة وقال له يا ابني بص انا عملت معاك اللي اتعمل معايا انت كمان يوم ما ربنا يديلك دور في كل محطة على واحد بيعيط هتلاقي واسأله السؤال واعمل معاه اللي اتعمل معاك شوفوا العطاء يمشي ازاي فيمكن انت بتدي النهارده ابنك بكره يحتاج طيب مش تتمنى ما تكونش انت جنبه بقى مش تتمنى ربنا يبعت له ناس يقفوا معاه كل ده من بركات تعبك انت ممكن تأمن اولادك تجاوز انا اقول كده تأمنهم بالعطاء اللي هتديه للناس احنا نأمن ولادنا ايه نبخل على الناس ونحوش ده تفكير مش روح مفهوش ايمان عاوز تأمن ولادك ادي ادي بلا حدود هتشوف انه كل الدنيا بتشتغل لحساب ولادك لان ربنا ما يأثرش في دوره ابدا احنا نأثر في دورنا انما ربنا امين لا يمكن ينكر نفسه اعطوا تعطوا طب تعطوا ايه كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم ايه الكلام ده هم كانوا زمان في, الف... في البلاد الفلاحين دول بيدوا زي دقيق وعجين وحاجات كده انما لما يبقى الواحد فاتح جلابيته كده ياخد كيلة يوصفها ربنا يسوع وصف بلدي كده جيدة ملبدة مهزوزة مالية حضنه صائدة يعني تدلدق من حضنه هي رمز للفيض في العطاء يعني الكيلة دي نوعها ايه جيدة وملبدة ومهزوزة مستوية وصائدة اوعى تفتكر انك هتاخد على قد ما بتدي بحيث انك يا دوب لا مفيش يا دوب عند ربنا ده انت تاخد ويفيض شغل ربنا كده لما يدي لازم يفيض تعطونا في احضانكم يعني ربنا بيوعد من ناحيته ادوا بس وانا هدي عليا بقى الكيل المجيد الملبد المهزوز الفائض تاخدوه كده في حضنكم يعني تاخدوه بالعافيه تاخدوه كده يعني بقوة لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكلاكم زي ما هتعمل هيتعمل الكيل الذي به تكيلون يكلاكم تاني بيحط المسؤولية علينا بتكيل للناس ازاي بالرحمة ولا بالحق ولا بالبخل ولا بإيه بالظبط وضرب لهم مثلا هل يقدر أعمى أن يقود أعمى أما يسقط الإسنان في حفرة واحد يقول طب إيه العلاقة إيه العلاقة يا رب العمى مرتبط دايما بالأنانية أو بعدم المحبة فاللي بيقع في الإدانة إنسان أعمى اللي بيدين الناس إنسان أعمى لأنه أعمى أولا عن خطاياه وأعمى أيضا عن دينونة الله لا شايف ربنا الديان ولا شايف كم خطاياه وأعمى أيضا عن ظروف الناس هو مش عارف الظروف اللي دفعت الإنسان للسقوط عاوز واحد أعمى هو اللي يسوق بعد كده طب يسوق إزاي؟ مشكلة أحيانا أن اللي بيدينوا الناس بيحبوا يبقوا قادة يعني يقف في موقف القائد ويقعد يشاور على الغلط والصح طب هو أعمى يقدر يسوق أعمى بمعنى إذا كنت هتخدم وتقود الناس لخلاص نفوسهم احذر من أن تكون أعمى روحيا احذر من خطية الإدانة لأن كلمة يقود تفيد القيادة في كل الأمور وبالذات القيادة الروحية الذي يقع في الإدانة دائما هو أعمى لا يصلح أن يكون خادما ولا يصلح أن يكون قائدا قائدا للعميان قالها بولس في رومية 2 وهو بيتهكم على اليهود قال لهم انتوا يا يهود شايفين نفسكم هتسوقوا العميان اللي في الدنيا لمعرفة الله تظنوا في أنفسكم أنكم قادة للعميان واتريق عليهم ساعتها وقال لهم نفس المعنى هو أعمى هيسوق أعمى إزاي عشان كده الواحد عشان يسوق الناس لترك خطاياهم لازم يتحرر أولا من خطية الإدانة ده المعنى المقصود اغلب الإدانة في حياتك عشان تقدر تاخد بإيد الناس للملكوت هل يقدر أعمى أن يقود أعمى أما يسقط الإسنان في حفرة برضو دي تبان يا جماعة في المجالس اللي يقعدوها اتنين يتكلموا عن الناس واحد منهم عامل نفسه حكيم أو خادم والتاني أعمى بيشكي له هم فواحد بيقول ايه أنا مراتي تعباني وبتعمل وبتسوي يقوم هذا الخادم الحكيم يقعد يسمع وبعد ما يسمع يقول له ازاي يحصل كده وهو كمان يجي في باله دي مراتك دي عصبية قوي دي مراتك دي مش عارف ايه نعتها وصفاتها الله طب ما انت بقيت اعمى زيه هتسوقه ازاي دلوقتي انت بتغرقه في حفر المفروض انك تكون عينك انت بسيطة ولما يشكي لك من شخص يعني هو نفسه اعمى مش قادر يحب انت تقول لا ده هي غلبانة ظروفها كذا ده وتبتدي انت تبقى مفتح انما انت اعمى وهو اعمى يبقى بتقع في حفرة بعض المناقشات اللي لها شكل روحي يسقط الاسنان في حفر صدقوني ساعات نبقى خدام وكهنة وبعدين نتكلم عن شخص طبعا غرضنا خلاص نفسه انما لو ما كناش مفتحين لنفسنا نسقط نحن الاثنين في الحفر الشيطان عاوز يوقعنا احنا الاثنين نجيب سيرة الناس لو خلى القلب من الحب وخلى اللسان من العفة يسقط الاسنان في حفر يبقى حتى في الحوارات اللي بيننا وبين بعض اللي غرضها مصلحة الناس لازم نكون مفتحين لأن الشيطان ياخدنا حتة بحتة كده لغاية ما يوقعنا في الحفر وفي بنونة الناس هل يقدر أعمى أن يقود أعمى أما يسقط الإثنان في حفرة ليس التلميذ أفضل من معلمه بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه الشخص اللي بيدين الناس بيقع في الكبرياء وفي العادة المتكبر يتهيأ له في وقت انه احسن من معلمه يعني واحد بيتعلم وبعدين يشوف موقف لاستاذه لمعلمه فيدين معلمه خلي بالكم الفكر الادانه توصل انك بتدين اللي فوق منك مش بتدين اللي زيك ابوك الروحي الاستاذ اللي بيعلمك الشخص اللي انت كنت بتثق فيه روحيا ما هو الشيطان ما يقفش عند حد ويقول لك لا لا المرة دي ملوش حق خالص لا ده التصرف ده غلط حط مبدأ تاني في دماغك ليس التلميذ أفضل من معلم اوعى تسيب نفسك تقع في الإدانة إلى أن تدين معلمك حاسب حرب من الحروب المشهورة بسر الاعتراف أن المعترف يقع في إدانة أبوه الروحي يطلع من الاعتراف يقول أبونا مش مركز أبونا روحياته تعبانة أبونا مش عارف إيه يوحنا الدرج القديس يوحنا الدرج يقول احذر إن الشيطان يهاجمك بالفكرة دي ورد عليه بسرعة قول له هو الطبيب وأنا المريض مش العكس مش هو المريض وأنا الطبيب أنا ماليش دعوة في حالته هو اللي مسؤول هو اللي يقيم هو اللي يحاكم مش انا اللي قيمه وحكم فدي حرب مشهورة عشان الشيطان يخلينا تحرم من بركات التلمذة والاعتراف يجي لك وقت يقول لك انت بقيت زي معلمك او احسن او بدأت تدين الناس دول دينونة رجال الدين او ادانة رجال الدين اصعب من الادانة العادية امام الله ليه؟ لأنك مش بس بتتخطى حدودك كإنسان ده أنت دخلت كمان في درجات أعلى من كده هتحاكم اللي مسؤولين عنك كمان منتهى الكبرياء شوفوا داود كان عارف كويس انه مسيح الرب انه مسح ملكا وعارف كويس ان الشيطان ابتدى يلعب بشاول الملك وفاهم كويس ان ربنا رفض شاول وعارف ان شاول قلبه مليان كراهية وعاوز يموت داود بأي تمن ومع كل الوعي ده لما اتحطوا في مواجهة مع بعض وقالوا له اهو شاول في ايدك قال حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب مسيح الرب هو مسيح الرب ازاي انت مسيح الرب ما عادش مسيح الرب لا هو مسيح الرب طب بيغلط وغلط واضح وغلط صريح والشيطان بيحركه مسيح الرب هو يا داود خد بحقك ابدا مسيح الرب هو كم واحد فينا يقول ده كاهن بتاع ربنا ماليش دعوه خليه في حاله ما دينوش ده راهب ده اسقف ده خادم هو مسيح الرب منه الربنا هو احنا يعني نشك ان ربنا ديان عادل هو يحاسب الناس انما احنا لو حاسبناهم حتى على خطاياهم الواضحة طب ما احنا ضيعنا ابديتنا وخدنا مكان ربنا مسيح الرب هو ومرضاش يسمع لكل اللي حواليه اللي عمالين يملوا ودانه ده ما يستاهلش وده وده وده ابد هو مسيح الرب من المحزن ان الشعب النهارده أصبح بسهولة يجيب سيرة رجال الدين ويتكلم عنهم يعني بدون حساب بدون حساب خطية صعبة ليس التلميذ أفضل من معلمه يعني خليك دايما حاسس ان في فرق بينك وبين معلمك خليك بالتواضع باصص الى معلمك ربنا يسوع المسيح وكل المعلمين تلاميذ المسيح اللي بعد كده أفضل منك لأن اللي بيقع في الإدانة هيقع في حرب كبرياء أوحش أنه يحس أنه هو أفضل هو أفضل يحكوا مرة عن راهب الراهب ده الشيطان ابتدى يلعب بعقله شوية كان راهب مبتدئ وبيعترف عند شيخ قديس وبعدين راح لأبوه الروحي قال له أنا ناوي أتوحد قال له لأ انت لسه بدري على الكلام ده قال له ابونا دي دعوه ملحه وانا صليت ومرتاح قال له يا ابني اسمعني انا بقول لك انت ما تسيبش المجمع لازم تفضل في الدير انت مبتدئ قام اصر الشاب ده الراهب ده وابتدى الشيطان يقول له ايه ما هو ابوك ما جربش الوحده فهو ما ادعاش للدرجات دي انت دلوقتي مدعو لدرجات عالية هو ما اختبرهاش فاهمين الخيبة بقى ماشية ازاي ابتدى يلعب بعقله انه ابوك الروحي اصله على قده دي درجات عالية وانت مدعو لحاجات كبيرة اصر وراح توحد على غير رغبة ابوه الروحي فاصبح فريسة سهلة للشياطين طبعا بدل مشي ورا دماغه والكبرياء ملا قلبه ودان ابوه بقى خلاص كده فبعد شوية جاله الشيطان في شبه ملاك نور وقال له المسيح متفق معاك على يوم هيجي ياخدك انت الارض ما تستهلكش انت هتصعد في مركبة نارية زي ايليا والراهب طبعا بقى ايه خدته الجلالة وبقى فرحان وشاف ملاك وقالوا له هتصعد من رحمة ربنا عليه كان في بقايا حب بينه وبين ابوه بتاع زمان نزل لابو الروح يقول له ايه يقول له ابويا انا جاي اودعك بس لانه عقبال عندك انا اصلي ايه مش هموت موتة البشر ده انا هطير في مركبة نارية ابوه طبعا حط ايده على راسه وبدأ يبكي عرف انه كده استوى خالص والشياطين بقت بتلعب بيه قال له يا ابني مش هسيبك قال له ابونا انت هتعطلني كمان تعطلتني عن الوحدة وما سمعتش كلامك هتعطلني عن السماء قال له يا ابني دي مش سماء دي جهنم مستنياك فضل يتخانق معاه قال له هروح وراك ابوه الروحي من خوفه راح معاه قليته في الوحدة وفعلا في ليلة جت كده هوسة على باب القلاية وشافوا منظر مركبة وملايكة والراهب طلع بقى ايه عشان يطير معاه فأبو الروح مسكه من جلابيته وهاتك يا مزامير هو عارف إن دول شياطين الولد هو اللي مش عارف الشاب الصغير والراعي بيقول له سيبني يا أبويا وهو يقول له مش هسيبك أبدا يقول له ما تعطلنيش عن السماء يقول له مش سماء دي جهنم فضلوا كده فترة والشيخ القديس ده بيطردهم بالمزامير وفي الآخر انصرف فالراهب بقى يعاتب أبوه بس بعد ما خدوا جلابيته يعني الملائكة شدوه فطلعت الجلابية في إيديه فالراهب بقى متألم جدا وبيلوم أبوه مسافة دقايق لقوا الجلابية واقعة من السماء قال له شفت مصيرك كان هيبقى ايه كانوا هيطلعوك بيك فوق فوق فوق وبعدين يسيبوك عشان تنزل تتكسر تموت وتبقى نهايتك نهاية المتكبرين الأشرار فقال له ارجع معايا الدير وقف على باب الدير خدم على الناس كلها واسمع الكلام ليس التلميذ أفضل من معلم خطية صعبة وإدانة صعبة أن الواحد يدعي أنه أحسن من معلم بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه طبعا دي تنطبق على ربنا يسوع له المجد الكمال لله وحده للمسيح وحده فبص على المعلم الأول ربنا يسوع المسيح وامشي في الاتجاه ده كأن دي تضيف إلى جهادنا في حرب الإدانة مش انت بتحارب افكار الادانة والكبرياء كل ما قلبك يقول لك بقيت حاجة قول له فين انا وفين المسيح القدوس الكامل عاوز تبقى كامل خليك زي معلمك بقيت زي المسيح في طول اناته في رحمته في اتضاعه في محبته امال فرحان بنفسك ليه لسه بدري من صار كاملا يكون مثل معلم اذا مقياس الكمال هو أن تكون مثل المسيح فلا يدعي أحد الكمال ومحدش يقول أنه بقى حاجة إنما الكنيسة نسبيا تعطي الصفة دي لبعض القديسين الأطهار إنما برضو لما تقول مثلا الرجل الكامل الأنبا بشوي ما تقصدش كمال الله حاشا تقصد الكمال النسبي يعني يعني البرفكشن اللي على قد الناس تقصدش الكمال المطلق دي بتاعت ربنا يسوع له المجد لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك جاوب على السؤال ده لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك تعالوا نجاوب السؤال ده إما لأنك لا ترى الخشبة التي في عينك أو لأنك لا تحب أخوك أو لأنك متكبر وعاوز تشتغل مصلح اجتماعي تطلع القذى من عيون الناس أو لأنك مش فاهم الظروف اللي الشخص محطوط فيها لماذا ليه مركز على خطايا الناس إلا لأنك مش بتحبهم تحب نفسك زيادة لماذا تنظر القذى الذي في عين الناس في واحد يشوف كل إنسان يلاقي في حاجة فضيلة حلوة وفي واحد يقابل أي إنسان لازم يشوف رذيلة عينه ما تجيبش غير الغلط وفي عين تاني ما تشوفش غير الصح والغلط الايه القذى الذي في عين اخوك طب ده, ده صعب الواحد يلقطه ده يعني حباية رملة في عين اخوك ده انت شفتها ازاي دي دي عاوزة منظار مكبر يعني انما انت جبتها كده على طول كل منظره من راسه الرجلين ما شفتوش وشفت القذى الذي في عينه يبقى انت بتدور بقى على على الأذى بتدور على القذى ده بتدور على التراب وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها الخشبة دي يعني مش محتاجة منظار دي واضحة صدقوني خطايانا بتبقى واضحة ورايحين نفتش في خطايا الناس غير الواضحة خطايانا واضحة صعب قوي ان الواحد يقف يقول ما انا كويس يعني بعمل ايه يقولوا الآباء اللي يقول كده يبقى دخل في غيبوبة روحية وصل من المرض انه ما بقاش فاهم ولا بيحس لما يقول انا كويس مش بعمل حاجة غلط لا ما تقولش كده قول انا غلط قول انا ضعيف وماله لآخر العمر قول كده ربنا رحمته واسعة انما تقف تقول انا بقيت كويس تمام يبقى مش شايف الخشبة اللي في عينك ورايح تتهم الناس بكل غلطة صغيرة وكبيرة أو كيف تقدر أن تقول لأخيك يبقى الجزء الأولاني ده التقييم بعد كده الخدمة أنت قيمت الناس إزاي كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك طبعا تصور واحد في عينيه خشبة يعني عود كده هيقعد يبربش مش شايف طبعا بقى اللي بيبربش ومش شايف ده هو اللي هيطلع التراب اللي من عين اخوه ده هيدخل صباعه في عين اخوه ده هيخلص عليه خالص وهو ده اللي بيحصل في الخدمة بصراحة إن لم يكن الواحد فينا مشغول بالخشبة اللي في عينه يؤذي عيون الآخرين إنما لو كنا كل واحد مشغول ينظف عينيه هنعرف نساعد الناس تنظف عينيه يبقى شرط من شروط خدمة ربنا أو الدعوة لربنا إنك تنشغل بنقاوة نفسك نقاوة عينك انشغل بنفسك تلاقي نفسك بتعرف تخدم الناس إنما تنشغل بالناس وتنسى نفسك صباعك يدخل في حتة غلط تأذي أكتر ما تفيد يا مرائي إذا من الرياء أن ننشغل بتوبة الآخرين وننسى توبتنا ده رياء لما تقول أنا عاوز الناس كلها تتوب قول نفسي أتوب وكل الناس تتوب معايا لكن اوعى تطلع نفسك بره التوب يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك شوف احنا بنقع في الخطايا دي كلها انما واضحه قوي في المجتمعات الغير مسيحيه تلاحظوا كده انه دايما بيتكلموا عن القذى اللي في عيون الاخرين ولا يروا الخشبه التي في اعينهم لان في يعني تعاليم مبنيه على الرياء انما المسيحيه بتتكلم عن نقاوه الداخل ونقاوه الانسان نفسه القلب والعين والفكر نظف جوه تلاقي نفسك تقدر تساعد الناس ينظفوا كمان لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا ولا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا مقصود بها ايه يعني الشجرة بتطلع ثمر من نوع لو الشجرة دي نقية هتطلع ثمر نقي لو انت انسان نقي قلبك نقي فكرك نقي عينك نقية وطاهرة هتثمر حاجات حلوة هتجيب نتائج حلوة هتغير الناس اللي حواليك في اتجاه حلو لو انت نفسك شجرة ردية طب ما هتطلع ثمر ردي زي ربنا يسوع لما شد على الناموسيين والفريسين قال لهم انتوا بتلفوا الدنيا بر وبحر عشان تكسبوا دخيل واحد ولما تكسبوه تجعلونه ابنا لجهنم مضاعفا أكثر منكم ليه شجرة ردية تصنع ثمرا ردية دول حياتهم كلها فساد والتدين بالنسبة لهم منظر ورياء فيلفوا الدنيا عشان يطلعوا تلاميذ التلميذ اللي يصطادوه يطلعوه أصعب منهم بنفس الرياء وبنفس اللخبطه انما لما يكون شجره جيده هتطلع ثمر جدي زي ما نقول ايه فلان ده اصل ابوه تقي والشجره الجيده تطلع ثمر جيد انما الايه دي خدوها بعض المبتدعين في زمن واحد من المبتدعين اسمه فالنتينوس وادعوا ادعاء ان الايه دي تعني ان الطبع ما بيتغيرش وان الاعوج ما بيتعدلش وانه ايه الجيد يفضل جيد والرديء يفضل رديء فتصدوا لهم عشرات من القديسين وقالوا لهم لا الآية تقصد ان من جوه يطلع بر لو القلب نظيف يطلع السلوك نظيف ولو الإنسان نقي يثمر ثمار حلوة ولو إنسان شرير يثمر ثمار ردية إنما ما بيقولش إنه مستحيل التغير من حالة إلى حال ما قالش كده بدليل أنه بعد كده ربنا يسوع هيقول اجعلوا الشجرة جيدة وثمارها جيدة في آية تانية يقول كده بدل فيها اجعله يبقى ده فعل أمر بقى دي وصية إذا غير نفسك إذا كنت شجرة ردية بعمل النعمة ممكن تبقى شجرة جيدة لكن اوعى تفتكر وانت شجرة ردية هتطلع ثمر جيد لا دي مغالطة وانت قاعد ساكت على خطاياك عاوز تطلع عيال زي الفل او فضائل في حياتك او تيجي تخدم وتبشر بربنا لا ما ينفعش جاهد انك انت تبقى شجرة جيدة تقوم تطلع ثمر جيد ولو انت شجرة ردية ربنا شغلته كده يعرف ينظف الشجرة ويعملها شجرة جيدة بس تديله بقى وقت وتسليم وشغل عشان يغيرك فالآية دي لا تعني استحالة التغير من حالة إلى حالة كما ادعى المبتدعين وإنما تؤكد أن ثمار الحياة مرتبطة بجوهر الحياة ونتائج السلوك مرتبطة بالقلب والفكر هذا المقصود عشان في ناس بتاخد معنى منحرف وتطلع أفكار منحرفة لا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا لأن كل شجرة تعرف من ثمرها صحيح احنا بنعرف الشجرة من ثمرها ونعرف قلب الإنسان من كلامه من تصرفاته مش كده التصرفات دي بتقول ده بخيل ده سخي بتقول ده بيكره الناس ولا بيحب الناس الثمر بيكشف عن الشجرة وعشان يأكد الكلام ربنا يسوع قال إيه فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا مثل بسيط معروف مش معقول هيطلعوا من الشوك تين الشجرة دي بتاعت شوك مش شجرة تين ولا يطلعوا من العليق عنب فدي شجرة ما تطلعش حاجة حلوة الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر يبقى ده مقصود بإيه كلام القلب دور على قلبك قبل ما تدور على كلمتك ولا على سلوكك في ايه جوه راجع قلبك الاول لو قلبك صالح حياتك تبقى صالحة كلامك يبقى صالح سلوكك يبقى صالح تثمر ثمرا صالحا لو قلبك مليان كراهية مليان محبة مال مليان طمع مليان شهوات مليان غيرة مليان حسد مليان طب ما هتطلع حاجات وحشة الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح عشان كده كان دايما ربنا يسمي نفسه ايه فاحص القلوب اشمعنى القلوب يا رب اصل يقول ما هي دي المهم الكنز هنا حيث يكون كنزك يكون قلبك فيقول أنا ندخل القلب قيم الإنسان طب ما تيجي ندخل إحنا قلبنا من دلوقتي ويقيم نفسنا بدل ما نستنى اليوم الأخير وتطلع الحكاية فضايح تعالوا ندخل قلوبنا عشان نقيمها ومرة قلت لكم أن كلمة شهات أو شهيد برية شهات اللي كانت أول مكان أو أشهر مكان للرهبان معناها ميزان القلوب شهات دي يعني كل واحد كان يطلع الصحراء عشان يوزن قلبه قبل ما يتوزن على باب السماء يقول أشوف قلبي يطلع صالح ولا طالح لأن الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح عشان كده ربنا يسوع المسيح له المجد قال أيها الفريس الأعمى نقي أولا داخل الكأس والصحف حينئذ يظهر خارجهما أيضا نقي أسهل حاجة أن الواحد يتجمل ويدخل الكنيسة ويرفع إيده ولا يسجد زي الناس دي سهلة إنما الأهم إيه في توبة في محبة في نقاوة قلب ولا في إيه جوه الناس مش هتشوف بس أنت تقدر تشوف لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا لإلهنا المجد الدائم الأبد أمين